معقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين مرحبا بكم مع قصص الرسول للأطفال الحقيقة النهاردة هنلتقي مع قصة جميلة جدا قصة ثلاثة بنتعلم من خلالهم أن الإنسان لازم يكون شاكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى ولما ربنا ينعم علينا بنعمة نشكره ونخرج حق الله في تلك النعمة لمن يستحقون من حولنا لندخل السعادة على الناس اللي حوالينا اللي محتاجين زي ما احنا كنا محتاجين قصة الثلاثة دولت كانوا من بني إسرائيل واحد أبرص أبرص ده اللي بيجلده بيبقى ملون جزء مثلا أبيض وجزء آه، غامق ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين الأولاني كان أبرص والتاني كان أقرع ما فيش في شعره آه، ما فيش في راسه أي شعر والتالت كان أعمى كان لا يبصر فربنا أراد أنه يختبر الثلاثة فاختبرهم اختبار شديد جدا لكن اختبار يوضح معادن الناس ودايما يا حبايبي معادن الناس ما بتبانش إلا عند الاختبار وعند الابتلاء فأرسل ملك في صورة بشر في صورة إنسان فعدى الأول على الرجل الأبرص فعدى عليه السلام عليكم وعليكم السلام قال له ماذا تتمنى اللي انت عايز اللي انت عايزه اتمنى وانا هنفذ لك كل اللي نفسك فيه قال له اتمنى ان يذهب عني البرص عايز ربنا يشفيني من البرص اللي انا فيه دوت فيعني آه، وبعدين آه، يعني آه، يبقى جلدي كده شكله كويس بدل ما الناس عماله تسخر مني وتتريق عليا فدعا الله عز وجل فعاد جلده كما كان ليس فيه اي جزء من البرص ربنا شفاه من البرص تماما فراجل بص كده فلقى جلده ما شاء الله بقى لون واحد وبقى شكله جميل جدا بقى فرحان فرحه ما بعدها فرحه فراح الملك قال له طب وزيادة فوق كل ده تتمنى ايه من الأموال قال له أنا بحب الإبل فاداله ناقة عشراء يعني ناقة أنثى حامل في الشهر العاشر يعني خلاص هتولد وقال له بارك الله لك فيها وراح ماشي وسايبه مشي وسايبه الرجل ده الناقة بتاعته ولدت وفضلت بعد كده يتاجر وتولد و- لحد ما بقى عنده وادي من الإبل وادي من الجمال راح بعد كده الملك ده للرجل التاني اللي هو كان أقرع فقال له اللي انت عايز تتمناه قول لي عليه وانا هدعي ان ربنا يعطيك اللي انت عايزه قال له اتمنى يبقى عندي شعر بدل ما انا ما عنديش شعر خالص كده والناس عماله تتريق عليا فمسح الملك على رأس الرجل فامتلأ شعرا فقال له ايه ده الحمد لله راسي بقت مليانة شعر وبقى فرحان جدا ما شاء الله انه بقى عنده شعر وكده قال له فوق ده كله تتمنى ايه من المال قال له انا بحب البقر فأعطاه بقرة حامل في الشهر الأخير وقال له بارك الله لك فيها فأنتجت البقرة ورجل قعد يتاجر ويبيع ويشتري لحد ما بقى عنده وادي من البقر وراح معدي الملك على الرجل الثالث اللي كان أعمى فقال له ماذا تتمنى حتى أدعو الله عز وجل أن يحقق لك ما تريد تتمنى إيه؟ قال له أتمنى أن يرجع لي بصري وأشوف الدنيا وأشوف الناس وأشوف ولادي وأشوف كل حبايبي فمسح الملك على بصره ودعا الله عز وجل فعاد إليه بصره فالرجل كان في شدة الفرحة التي لا تخطر على قلب بشر بعد ما كان ما بيشوفش أي حاجة في الدنيا إلا سواد بقى شايف الدنيا وشايف ولاده وشايف زوجته شايف كل حبايبه فقال له ماذا تتمنى من المال وأنا هديك اللي أنت عايزه فقال له أنا بحب الغنم فأعطاه غنمة يعني خلاص على وشك الولادة فأنتجت وبعد كده ربنا أكرمه بدأ يتاجر في الغنم لحد ما بقى عنده وادي من الغنم يبقى الأبرص ربنا شفاه من مرضه وبقى عنده وادي من الإبل والأقرع ربنا شفاه وبقى عنده شعر وعنده وادي من البقر والأعمى ربنا شفاه من العمى وبقى عنده وادي من الغنم فربنا بقى أراد أنه يختبرهم خلاص خدوا النعمة خلاص ربنا اداهم النعمة وأنعم عليهم بالنعم اللي كانوا عايزينها وزيادة طب تعالوا بقى وقت الاختبار هنشوف بقى ويوم الامتحان يكرم المرء أو يهان فعد عليهم الملك بس عد عليهم بقى حبايبي بشكل جميل جدا وواقعي جدا عد على كل واحد بصورته أيام ما كان مبتلى عشان يفكروا بنعمة ربنا عليه فعد على الأبرص اللي هو ربنا شفاه عد عليه في صورة رجل أبرص ودخل عليه السلام عليكم ملك دخل عليه في صورة بشر بس أبرص فقال له السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له أسألك بالله أنا رجل مسافر وفقير أريد منك ناقة أتبلغ عليها وأحلب من لبنها لأني فقير اديني ناقة واحدة بس أركب عليها سافر وأحلب لبنها وأشربه لأن أنا فقير قالوا لا لا لا ده الحقوق كثيرة جدا يعني أنت فاكر إيه أنت فاكر إن أنا قاعد كده ده أنا ورايا فلوس بدفعها لفلان ولفلانة ولفلانة وقعد يضحك عليه يعني واخد بالك وما عنديش أي إمكانية إن أنا أدي حد أي حاجة قال له طب ليه كده يعني مش عشان ربنا أكرمك وانت كنت أبرص وربنا شفاك وكنت فقير وربنا أغناك قال له لا لا عمري ما كنت أبرص طول عمري جلدي كده زي الفل وعمري ما كنت أبرص أبدا الكلام اللي أنت تسمعه ده أكيد إشاعة وأما عن الفقر أنا عمري ما شفت الفقر ده أنا جدي كان باشا وجدي جدي كان باشا والفلوس ديت ورثناها كابرا عن كابر ده إحنا عيلة مقصلة واخد بالك وراح إيه قال له الكلام ده كله إيه على سبيل الكذب فراح الملك قال له طيب إن كنت كاذبا فأسأل الله عز وجل أن يرجعك مرة أخرى على حالك الذي كنت عليه لو كنت كذاب لو كنت صادق خلاص يبقى انت بقى ابن باشا وجدك باشا وبقى خلاص مفيش مشكله انما لو كنت بقى بتكذب ربنا هيرجعك زي ما كنت فعاد الرجل ابرص وعاد فقيرا الله اكبر ايه اللي حصل بقى عشان يرجع فقير هل الابل اللي عنده ماتت الله اعلم هل حد سرقها الله اعلم هل تاجر تجاره وخسر ما حدش يعرف مش واضح في الحديث لكن في النهايه الرجل رجع مره تانية ابرص ورجع تانية فق... رجع مرة تانية فقير ليه؟ ما شكرش نعمة ربنا ما كانش عنده وفاء هو في الأول خالص طمع وطلب وربنا حقق له بنياته وبعدين كان نفسه ربنا يشفيه ربنا شفاك وكان نفسه ربنا يغنيه وربنا أغناك طيب افتكر بقى ده انت لو كنت اديته ناقة واحدة الملك مش هياخد الناقة ومش هيعمل بيها حاجة لأنه في النهاية ملك لا بيأكل ولا بيشرب وكان هيردها لك تاني ويقول لك جزاك الله خيرا ده ربنا كان بيختبرك واحنا مش عايزين منك حاجه ربنا يبارك لك في اللي عندك وكان ربنا هيبارك لك في اللي عندك وبعدين ده انت عندك وادي من الابل لما كنت هتدي له ناقه واحده ما كانش ينقص من عندك حاجه وكان هيفضل بقى النعمه اللي انت فيها وكنت هتفضل على جلدك الجميل بدل ما ترجع ابرص مره تانية لكن الانسان لما يكون ما عندوش كرم اخلاق وما يكونش عنده وفاء وما يكونش عنده رحمة بالناس بينقلب حاله عياذا بالله وبيخسر كل حاجة وده اللي حصل للأبرص الملك راح معدي على الأقرع في صورة رجل أقرع بنفس الحالة عشان يفكروا بإيه بأيام البلاء فدخل عليه فقال له يا أخي السلام عليكم قال له عليكم السلام قال له رجل مسافر انقطعت بها السبل والحبال يعني ما عنديش أي وسيلة أن أنا أسافر فأسألك بالله أن تعطيني بقرة يعني أشرب من لبنها وأتبلغ عليها وأروح أبيعها وأخد بتمنها أشتري مثلا أي حاجة عشان أقدر أركبها وأسافر قال له الحقوق كثيرة أنت فاكر إيه وأنت فاكر أنا مستنيك ده أنا بصرف على طوب الأرض وبعمل وبسوي وكل هذا على سبيل الكذب فقال له طيب إن كنت كاذبا طيب مش أنت كنت أقرع وربنا أعطاك الشعر ده قال له لا أنا طول عمري كده ده طول عمري شعري مهفف ومسبسب ومظبطه الحمد لله وعلى سنجة عشرة وزي الفل قال له طب مش كنت فقير قال له طول عمري عندي الاموال ديت والبقر ده ده احنا اصلا عيله مقصله ورثناها كابره عن كابر جدي باشا برضه وجدي جدي كان باشا وابويا كان باشا والدنيا كانت جميله يعني فالمهم قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه ربنا هيرجعك مرة تانية للحالة اللي أنت كنت عليها فعاد الرجل أقرع كما كان وذهبت أمواله وعاد فقيرا كما كان جه الدور بقى يا حبايبي على الاختبار الأخير لمين بقى للرجل اللي كان أعمى فذهب إليه الملك في صورة رجل أعمى قال السلام عليك يا أخي قال له عليكم السلام قال له رجل أعمى مسافر قد انقطعت بي الحبال فأسألك أن تعطيني غنمة واحدة أتبلغ عليها في سفري قال يا أخي والله لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله من فضلي فتلك الأغنام أمامك خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أنقص منك شيئا والله لو طلبت أي حاجة ما هردك أبدا خذ اللي انت عايزه هذا فضل ربي وفضل ربي لا يمنع عن أحد أبدا فابتسم الملك وقال له بارك الله لك في مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك الله أكبر فالأعمى اللي ربنا رد عليه بصره لما شكر ربنا فضل زي ما هو رد ربنا رد عليه بصره فضل بصره موجود زي ما هو الأعمى اللي ربنا أعطاه الغنم اللي بين جبلين فضلت الأغنام اللي بين جبلين بل زادت بعد ذلك وربنا بارك له في الرزق لأن ربنا قال كده لئن شكرتم لأزيدنكم فهو لما شكر ربنا زاده من فضله وبارك له وفاز بدعاء الملك والملك دعاءه للإنسان أفضل من دعاء الإنسان لنفسه لأن ربنا قال عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فآدي المسألة إن الإنسان يشكر ربنا سبحانه وتعالى وإن الإنسان يحمد ربنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ولما ربنا ينعم عليك تكرم الناس علشان ربنا يكرمك وإيه ويفيض عليك من فضله لئن شكرتم لأزيدنكم الحاجة الأخيرة إن أنت دايما تشكر ربنا ما تقولش لا ده أنا أصلي أصلي أنا ب- جدي باشا وأبويا باشا عم باشا وإنما ورثناها لا تقول أنا كنت فقير وربنا اللي أغناني أنا كنت جاهل وربنا اللي علمني أنا كنت كذا وربنا اللي أعطاني وهكذا تنسب الفضل والخير لله سبحانه وتعالى حبايبي دي كانت قصة الأبرص والأقرع والأعمى نلتقي إن شاء الله بكرة مع قصة تانية إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول